زمان من غدرك عليا حد وقعتني في ناس تأمرهم معارف حل الهم يا زمان من غدرك عليا حل وقعتني في ناس في امورهم معارف حل بيحللوا اللي يحرم ويحرموا اللي يحل خيبت ظني ورأيي اللي كان صايب وجرحتني بمهجتي والسهم كان صايب جرحتني بمهجتي والسهم كان صايد حلت مشاكلي جميعها وللحقوق سايب الا مشاكل القرايب مش لاقيلها حل ما تبيعش غالي رخيص ما تبيعش غالي رخيص مهما يكون عذرك ما تبيعش غالي رخيص مهما يكون عذرك واطلب من الله ولا تشكي لأحد عذرك لحسن قليل الدنا يفرح في يوم عذرك ما تبيعش غالي رخيص مهما يكون عذرك واطلب من الله ولا تشكي لأحد عذرك لحسن قليل التنا يفرح في يوم عذرك لو تحمل الهم هتعيش في تعب وأنين لو تحمل الهم هتعيش في تعب وأنين وقول لي عينك بقى يكفى نواح وقليل لو تنكشف علتك يا حسرتك وقليل حيشمتوا الشمتانين ولا يقبلوش عذرك يا جاري على الخير يا مؤمن سكتك صعبة يا جاري على الخير يا مؤمن سكتك صعبة المسؤولية أمانة في أمور صعبة المسؤولية أمانة في أمور صعبة وصفة الرجولة الكمال والمرجلة صعبة يا جري على الخير يا مؤمن سكتك صعب المسؤولية أمانة في أمور صعبة صفة الرجولة الكمال والمرجلة صعبة لو تزرع الطيبة الناس يميلوا إليك ومهما تاه الجميل برضه يرد إليك لو تحمد الله حلال الرزق يأتي إليك والشدة حتهن عليك مهما تكون صعبة شال الحمل على واحد ضعيف عينه وامشي في طريقك ولو شفت الأذى عينه ومن أرضك الطيبة بذر الحسد عينه لو يتقل الحمل على واحد ضعيف عينه وامشي في طريقك ولو شفت الأذى عينه ومن أرضك الطيبة بذر الحسد عينه خليك مفتح خليك مفتح وانظر للمعاني بدأ وخلي طبع التسامح في امورك بدء وان كنت غاوي الرجولة ابدأ بنفسك بدء وحافظ على الصدق في دولاب الشرف عينه الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم لكن حمول الطمع قلت مساحتهم عايشين في غفلة وظروف الأيام مصحتهم الدنيا فيها ناس كتير وسعت مساحتهم لكن حمول الطمع قلت مساحتهم عايشين في غفلة وظروف الأيام مصحتهم عند الشدايد بتلقاهم يجيبوا ورا لا بصوا قدام ولا بصوا في مرة ورا عيبهم أذاهم ومشاهم ورا اللي ورا من الظلم واللي افترى الأيام مساحتهم يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل عقدت ليه الامور دايما وغيرك حل اهو ده ثوابك ومعرفتش لنفسك حل في كل عيبة مع العالم بتبقى طرف والستر توبه عليك أصبح ملوش طرف اللي يمشي جد ما في واحد يلوس له طرف اللي يمشي جد ما في واحد يلوس له طرف لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل يا مبعتر الرزق بزيادة بقى لمه واخذ الشيطان واللسان قبل الغلط لمه يا مبعتر الرزق بزيادة بقى لمه واخذ الشيطان واللسان قبل الغلط لمه وصاحب ملوش منفعة صاحب ملوش منفعة عند الوداد لمه يلي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب يلي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب والحلم يبني الأصول عند الغضب مطلوب خليك في مشيك وسط أصل الأدب مطلوب ونظف الثوب وإن شفت النجس لمه ينبعتر الرزق بزيادة بقى لمه واخذ الشيطان واللسان قبل الغلط لمه وصاحب ملوش منفعة عند الوداد لمه يلي عطاك ربنا شكر الإله مطلوب الحلم يا ابن الأصول عند الغضب مطلوب خليك في مشيك وسط أصل الأدب مطلوب ونظف الثوب وإن شفت النجس لمه الخير هتلقاه لو تعرف مكانه فين وتهزم الشر وتحدد مكانه فين وتبعد النوم ولا تسأل مكانه فين أعوذ بالله من الطماع والحاسد واللي بيحكي في سيرة الناس والحاسد يا خلق حبه وسيبه الكره والحاسد وكل واحد لازم يعرف مكانه فين الارض لو طيبه الزرع فيها يصح والهم عند السليم العقل فيها يصح وكلمة العدل نور والعدل منها يصح الأرض لو طيبة الزرع فيها يصح والهم عند السليم العقل فيها يصح وكلمة الحق نور والعدل منها يصح الهزل بطال واسمه دائما مشطوب والجد زي الجواهر معدنه مش طوب الهزل بطال واسمه دائما مشطوب والجد زي الجواهر معدنه مش طوب البخل مذموم ومن كل الكتب مشطوب والجد محبوب ومن اهل المروءه يصح
والنبي حد تاني عشان خاطر عالمين جسلود تجار العمال والنبي عشان جسلود والسعاده كلها الارض لو طيبه الزرع فيها يصح والهم عند السليم العقل فيها يصح وكلمة الحق نور والعدل منها يصح الهزل بطال واسمه دائما مشطوب والجد زي الجواهر معدنه مشطوب والبخل مذموم ومن كل الكتب مشطوب ده الجد محبوب ومن اهل المروءه يصح اللي افترى خاب هيرجع للصواب ميتا بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميتا زي الغراب دائما بيحوم على ميتا اللي افترى خاب هيرجع للصواب ميتا بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميته زي الغراب دائما بيحوم على ميتة طول عمره طماع مولع بالطمع ولعان لا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولا عان طول عمره طماع نولع بالطمع ولعان ولا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولعان عياب في الناس ولسانه الطويل ولعان وبيبقى شبعان وايده على الفلوس مد ليالي الفرحة هلي هلي هلي بقى هلي يا مجمع الأحباب طلي طلي لنا طلي ليالي الفرحة هلي هلي هلي بقى هلي يا مجمع الأحباب طلي طلي لنا طلي يا مفتاحة وردي يا منورة فولي يا مفتاحة وردي يا منورة فولي خلي بعت مرسال يحكي لي يحكي ويقول لي صعيدي ولا بحيري في العزم عزم رجال بيقولوا من بدري ويغنوا في الموال صعيدي ولا بحيري في العزم عزم رجال بيقولوا من بدري ويغنوا في الموال النسمة من بحري والمية من جبلي النسمة من بحري والمية من جبلي والمية من جبلي ابن الاصول ينفعك ابن الاصول ينفعك في النصح والدله ويمنعك عن سؤال الناس والدله شجره وداد وملاها الطرح والدله ابن الاصول ينفعك في النصح والدله ويمنعك عن سؤال الناس والدله شجرة وداد وملاها الطرح والدلة بالحب يحلى الوداد والايد تساعد ايد بالحب يحلى الوداد والايد تساعد ايد ان كنت غاوي نور شموعك بالسعادة ايد وان قبلك الخير قبل وحط ايد على ايد سافر وروح الصعيد من بدري واتدلى في جميع بلاد الصعيد تلقى تاريخ واثر وفي الخير ابن الصعيد رأيه سديد وأثر مطرح ما يمشي بيبقى له علام وأثر وارث طباع المودة عن الجدود ما يميل بالصبر بيشيل حمول ودائما ما يميل وارث طباع المودة عن الجدود ما يميل بالصبر بيشيل حبوله ودائما ما يميل ماشي في طريقه عدل زي الألف ما يميل وبالمروءة الأصيل ملك القلوب وأثر اساسه متين يعلى عن اللي خسيس واللي ميزانه حلال يكسب عن اللي خسيس واللي سليم النظر بيشوف عن اللي خسيس اللي اساسه متين يعلى عن اللي خسيس واللي ميزانه حلال يكسب عن اللي خسيس واللي سليم النظر بيشوف عن اللي خسيس يستر على اللي غلط ولا يجرح اللي يتوب له عقل راسي وعن كل المعاصي يتوب يستر على اللي غلط ولا يجرح اللي يتوب له عقل راسي وعن كل المعاصي يتوب عنده شجاعة ولو أخطأ لربه يتوب ويبات مغلوب ولا يعتب على اللي خسيس بنت الصعيد دائما تحفظ كرامتها تشرب من النيل وتروي كمان كرامتها وتستر البيت والاخلاق كرامتها بنت الصعيد دائما تحفظ كرامتها تشرب من النيل وتروي كمان كرامتها وتستر البيت والاخلاق كرامتها بالعفة متزينة والقنع طبع لها دنيا الوفاء والرضا وهبت حياتها لها بتأدي واجب عليها وتعرف اللي ليها وتخاف على عرضها وتصون كرامتها ابن الصعيد شهر ساعد شدتك الآن على وجهه دايما بشاشة بالسرور تلقاه ابن الصعيد شاه ساعد شدتك تلقاه على وجهه دايما بشاشة بالسرور تلقاه في كل وقت وزمن عند المحن تلقاه قلبه معاه دائما بالخير هيفيدك ولو سألته سؤال بالرد هيفيدك اللي عملته من المعروف هيفيدك واللي زرعته بإيدك في الحصاد تلقاه لكن ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصاحبوش ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصاحبوش ولو ما فيش حد غيره برضه ما تصاحبوش من عاب في غيرك معاك هيعيد من عاب في غيرك معاك هيعيد ما تصاحبوش ابو طبع سيء قليل الاصل ما تصاحبوش ولو ما فيش حد غيره برضه ما تصاحبوش من عاب في غيرك معاك هيعيد ما تصاحبوش ازرع جميلك مع ابن الاصل ما تحاسبه هيريحك عند طلب الحق ما تحاسبه ولو غلط فيك شريك السوق ما تحاسبه تغور مكاسبه دنيء النفس ما تصاحبوش
Thank you.
يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت يا يا ريتني يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت خابل عشان فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت خابل عشان فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت سوقك فضي سوقك فضي من ال... من التجار والحلو منه جبر سوقك فضي من التجارة والحلو منه جبر واللي جرحته بسمك اهو جرحه طب وجبر الحظ منك هرب الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت يا ريتني يا عويل لا عرفتك ولا وديت خاب العشم فيك توعدني ولا وديت عرفنا طبعك راضي اصلك ولا وديت سوقك فضي من التجارة والحلو منه جبر واللي جرحته بسمك اهو جرحه طاب وجبر الحظ منك هرب والبخت خاب وجبر عمرك ما جبتش خبر ينفع ولا وديت اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اللي صاحبته اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اكل متاعي واكل العيش فين هو ونكر جميلي وحبل الود فين هو اللي صاحبته وعملته اخ فين هو اكل متاعي واكل العيش فين هو ونكر جميلي وحبل الود فين هو عرفني علشان عل لما كان معذور وجاني محتاج قضيت له كل طلباته وبابتسامته خدعني وبالكلام معذور قدمت له الخير ولا اخرت طلباته ووقفت جنبه برجوله لما كان معذور نسي مصالحي ولا هملت طلباته نسي مصالحي ولا هملت طلباته لما شبع واغتنى اتغر واتغير لما شبع واغتنى اتغر واتغير ووقفت في شدتي انده ولا سمعنيش وقفت في شدتي انده ولا سمعنيش وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الاصل عمل اطرش ولا سمعنيش من قلة الاصل عمل اطرش ولا سمعني وجيت اعتب عليه اصفر واتغير من قلة الأصل عمل أطرش ولا سمعنيش واخد في نفسه قلب كان شح واتغير حتى النصيحة هرب منها ولا سمعنيش الناس لاموني على مشي الرضي يوم عب لا عمري مليت ولا لساني معاه يوم عب دلوني يا ناس وحسبوا اللي افترى يوم عاب وجرحي لاصحاب قولوا لي دواء فين هو ياللي انت مغرور وفارد على العباد شالك جهلك وحب الظهور من المعرفة شالك وقعت مدريد وصحيت ما التقيت شالك ياللي انت مغرور وفارد على العباد شالك جهلك وحب الظهور من المعرفة شالك وقعت مدريد وصحيت ما التقيت شقلك ابليس ونفسك سوا على المعصية دلوك وتهت عن سكتك ما لقيتش ناس دلوك ومشيت مع ناس بكلام النفاق دلوك ونسيت ابوك اللي ياما على الكتاب شالك ياللي شيطانك ونفسك والغرور نفخوك اصبحت زي البلومه بالهوى نفخوك جهلك هينفيك ومن قبل الطمع نفى اخوك يلي شيطانك ونفسك والغرور نفخوك اصبحت زي البلومه بالهوى نفخوك جهلك هينفيك ومن قبل الطمع نفى اخوك بقيت معيوب وشويه عليك تتعب بكرة يجيك يوم من الفعل الراضي تتعب ما دام طوعت الشيطان من غير حمول تتعب خدعوك لاصحاب وعلى الفاضي اهم نفخوك يا خالي البال اتاك الحظ عالراي يا خالي البال يا خالي البال اتاك الحظ عالراي وشربت شهد المودة حلوة عالراي وصفالك الجو بعد النو عالراي صفالك الجو بعد النو عالراي سلم امورك الى رب العباد تسليم سلم امورك الى رب العباد تسليم واشكر عظيم نعمته والقدرته تسليم اللي تداريه نيتك من اسمتك تسليم هتأدي عملك سليم في شغل عالرايق يجيبوا الحشايش فيك جرى ايه يا ورد بيسيبوا الحشايش فيك ويبهدلوك من العطش والحزن يدبل فيك ويطفوا لون الجمال اللي عرفناه فيك عاب اللي زرعك وهبل زرعته وضمك عاب اللي زرعك وهبل زرعته ودمك قطفك في يوم شرد وما فيهش ندى ودمك وما دام زرعك قليل المعرفة وضمك لم انت شمك ولو كانت حياتي فيك ولاد حد يوسف ولاد الحته دي عشان خاطر المعلم عامر خلاني الصعيد كله والنبي ترى ايه يا ورد بيسيبوا الحشايش فيك ويبهدلوك من العطش والحسن يدبل فيك ويطفوا لون الجمال اللي عرفناه فيك عاب اللي زرعك وهمل زرعته ودمك قطفك في يوم شرد ومفيش ينادى ودمك وما دام زرعك قليل المعرفة وضمك لم عند شمك ولو كانت حياتي فيك بنت العويل لما بتكمر لقمتك فيها مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها بنت العويل لما بتكمر لقمتك فيها مفيش ولا يوم بتشكر لقمتك فيها واي كلمة تقولها لقمتك فيها خد الحذر منها على الغلطة حاسبها واظهر شهامتك من اول يوم حاسبها وان شفت منها العوج على طول حاسبها عجل وسيبها خسارة لقمتك فيها انما بقى بنت الاصول دائما بتصون راجلها بنت الاصول دائما بتصون راجلها وفي سكة الخير تشد حزام راجلها وتحفظ البيت لما يغيب راجلها بنت الاصول دائما بتصون راجلها في سكة الخير تشد حزام راجلها وتحفظ البيت لما يغيب راجلها على راحة الزوج والأولاد سهرانة وبراحة البال تصح عيون سهرانة لو جوزها برا تقضي الليل سهرانة وتبات جعانة مدام شبعان راجلها
ولاد حاج ولاد عشان خاطر ربنا ولاد حاج الحته دي من بالي ولاد حاج عشان خاطر فكريه معلم عامر عشان الغنايم والنبي يا ابو البنات يا ابو البنات يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بيتك يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بنتك لك عرض من صان وشرفك يحفظوا بنتك اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بنتك لك عرض من صان وشرفك تحفظوا بنتك اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك البنت لها حق شيء واجب وفرض عليك اديها لابن الاصول هتلاقي قلبه عليك ولو نسبت العويل راح تبقى عيب عليك هترمي بايديك في نار الجحيم بنتك طلع نار